السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد هذه الحلقة الرابعة لأخواتنا المسلمات عن حجاب المرأة المسلمة من سلسلة الحلقات الطيبة التي نتحدث عنها آه، الإسلام منهج حياة اتكلمنا عن أن الله عز وجل خلق وهو الخالق لكل شيء وأن الخلق بالنسبة لل- للإنسان ذكر وأنثى وأن الله حدد عورة المرأة وأمرها بالحجاب وأن الحجاب فطرة في النفس مش محتاج يعني الدليل ولا كذا ثم تحدثنا في الحلقة ال- السابقة عن مظاهر التبرج كنا لسه هنتكلم يعني عن مظاهر التبرج اللي الشيطان الملعون في سورة النساء بيقول وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الشيطان بيقول لربنا يعني ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام بالشرك زي ما قلنا ولا آمرنهم ده موضوعنا بقى فلا يغيرن خلق الله فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن إلى آخر الآيات طيب إزاي الشيطان يعني بيعمل إيه يعني المرأة تخلي بالها بقى لأن ممكن تلاقي واحدة محجبة والعياذ بالله بتقع في الإيه في الأمور اللي هتكلم عنها دي ودي مصايب كبيرة والله ربنا يعافينا منها يا رب ويعافي أخواتنا جميعا يا رب أول شيء الشعر الشعر طبعا الشعر عورة واللي بتظهر شعرها يعني مثلا ساعات تلاقي واحده تقول لك انا لابسه كويس ولابسه حشمه ولابسه طويل ولابسه مش عارف ايه وماكسي ومش عارف إيه. لكن طب ما شعرك باين تقول لك مش مهم مش مهم ده الشعر نص الجمال زي ما بيقول يعني ازاي شعرك يبان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول صنفان من امتي لم ارهما رجال معهم سياط كاذناب البقر اللي هم الحكام الظلمه يضربون بها الناس ما هو مش الحكام اللي بيضربوا اعوانهم يعني ان فرعون وهامان وجنودهما سوره القصص كانوا خاطئين رجال معهم صيات كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات يعني مبينه حته ومغطيه حته طب دي عريانه لا متغطيه لا ها كده وكده مائلات يعني بعيدات عن طريق الله مميلات يعني غيرها بتشوفها بتعمل كده فبتعمل زيها لان للاسف بيبقى ياخدوا بعض قدوه اه احدث حاجه ايه شفت بقى لما- فلانه لابسه ازاي اه شفت النهارده لابسين ازاي شفت طالعه عامله ايه والعياذ بالله بتبقى قدوه ومن دعا الى شر او من دعا يعني من دعا الى خير كان له مثل اجر فاعله لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى غلط وضلال ومعصيه وحرام كان عليه من الوزر زي ما دعا له وياخد بالظبط السيئات والمعاصي والعياذ بالله فخلي بالك من الامر ده يبقى ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن يعني عامله تسريحات في شعرها والرجاله اللي هم الغرب بيشوفوا شعرها كده يعني رؤوسهن كاسنمه البخت اسنمه جمع سنام والسنام اللي هو بتاع الجمل الجمل تلاقي في ظهره من فوق كده ايه في دندوشه كده فيها شعر كاسنمه البخت الجمل المائله شوفي عقاب اللي اظهرت شعرها بس لا يدخلن الجنه حديث صحيح مسلم ولا يجدن ريحها مش هتشم ريحه الجنه عشان شعرها باين ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يشم على مسيره كذا وكذا وفي روايه في صحيح مسلم تاني على مسيره 500 عام والنهارده اصبح الشعر عادي جدا وتلاقي جايبين برنامج البرنامج ديني وبرنامج اسلامي واللي قاعده بتقدم البرنامج شعرها باين وتقول لك قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وشعرها باين طب انت لو بت- بتقولي صلى الله عليه وسلم وتعرفي سيدنا النبي ما هو بيقول لك اللي تظهر شعرها بس في صحيح مسلم مش هتخش الجنه ومش هتشم ريحه الجنه على بعد 500 سنه عشان شعرها ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم فخلي بالك من اول امر اللي هو الشعر ممكن يتحط مع الشعر الثاني ايه البوستيج اللي هي الباروكه الباروكه اللي عامله بقى شعرها اللي واصله شعرها بشعر غيرها اللي وص اصل في م- في م- في مخابين تقول لك طب انا شعري مش عريان الحمد لله انا لابسه له باروكه يعني انا مغطياه بباروكه دي فكرتني باللي دخل الاستحمى وساب الباب مفتوح يقولوا له اقفل الباب قال لا لا احسن حد يبص عليا من خرم الباب ما انت فاتح الباب اهي بالظبط كده انت عامله بتقولي بغط... م- شعرك مش باين طب ما انت لابسه باروكه والباروكه ملعونه اللي بيلبسها في الاسلام حديثها حديثها في البخاري ومسلم لعن الله لعن الله مطروده من رحمه الله الواصله والمستوصله وفي روايه والموصوله الواصله اللي بتوصل شعرها بشعر غيرها اللي هو البوستيج او الباروكه اللي بتوصل شعرها بشعر غيرها ملعونه اللي لابسه باروكه مطروده من رحمه الله والعياذ بالله فخلي بالك الامر جد خطير في صحيح ال- البخاري ومسلم جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابنتي اصابتها الحصبه فتمرق شعرها شعرها وقع افاصل فيه البسها باروكه يا رسول الله قال لعن الله الواصله والمستوصله لعن الله اللي عامله الباروكه واللي واللي لابساها اللي عاملاها لها والمعموله ليها فده امر خطير امر خطير من مظاهر التبرج يبقى نمره واحد زور الشعر اثنين الباروكه ثلاثه الوشم الوشم اللي هو الدق النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول لعن الله الواشمات لعن الله الواشمات الواشمات اللي عاملين الدق واحده تقول لي طب في بتاع بيطلع دلوقتي بنحطه كده وبعدين بنشيله لا ما دام بتشيليه خلاص مفيش مشكله لكن الوشم المقصود بيه اللي بيبقى مستمر على الايد او على على الوش او على الكلام اللي بيعملوه ده اهو فده والعياذ بالله تبعدي عنها لعن الله الواشمات المستوش... الو- الواشمه وفي روايه ثانيه برضه لعن الله الواشمه والمستوشمه الواشمه اللي عاملاها والمستوشمه خلي بالك من الفاظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن النساء فبيقول واشمه واصله مستوصله ما قالش راجل لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما يتخيلش ان هيجي وقت في راجل في راجل يقعد مع واحده ست في اوضه ويسمي نفسه كوافير ويحط ايده على عورتها ويحط ايده على شعرها ها، ويلمس ويعمل الحرام ده كله يبقى هيبقى حرام اكتر ما يتخيل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ان في راجل يعمل كده ابدا والنهارده عادي كوافير الحاج فلان الحاج حاج وبشوف بيعمل ايه وواحد على كوافير كاتب ادخلها بسلام امنين اه والله تقولش الجنه حسبنا الله ونعم الوكيل والاغرب من كده واحد كاتب على الكوافير ممنوع دخول الرجال اه طب ما تطلع انت كنت راجل ما إن كنت راجل اطلع ايه اللي مقعدك جوه مش انت راجل ولا مش راجل في راجل يخش جوه يقعد مع ومين اللي يامن ومين اللي يخلي بنته او زوجته او زي الافراح ال- ال- العيله كلها واقفه قدام الكوافير وشنبه ومستنين البنت تطلع يقول لك لا اصل هو ما شاء الله ابن حلال يعني بي- بيشتغل باخلاص بمكياجها مره واثنين ويحط دوكه ويصنفر ويلمع ها و- والله هتسال امام الله عز وجل ان بنتنا وشرفنا وعرضنا عند راجل لوحده جوه وبيعمل الحرام واشمه مستوشمه او عامل الباروكه او كذا او كذا او كذا الامر ال- الرابع التنمص ودي المصيبه الكبيره في النساء فتنه فتنه وابتلاء ابتلاء ربنا يعافينا يا رب التنمص اللي هو ترقيق وتحفيف شعر الحاجب طبعا اللي شالته خالص وعامله خط زي زي الشيطان كده واللي عامله حرقوس هنا واللي عامله ده ملاوي زرقاء دي احنا بنتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصه مطروده من رحمه الله النامصه والمتنمصه يعني اللي عامله اللي عامله حواجبها اللي مرققه حواجبها او ايه او بتشيل شعر الحاجب من فوق او من تحت او بتشيله خالص وتحط خط طبعا الشيطان ضحك على النساء بقى خصوصا المحجبات ويقول لهم ايه لا ما هو اصل انت لو سبت شعرك كده هينزل على عينك اصل في شعر نازل على عيني فانا مش عارف اشوفه في كده برضه انما الشيطان بيضحك عليك عشان تحط ايدك على حواجبك سيبي حواجبك زي ما هي خلقه ربنا والا ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله اوعي تغيري خلق الله اوعي يا سيدنا ابن مسعود في صحيح البخاري ومسلم يقول لعن الله النامصات والمتفلجات جاي للحسن المغيرات خلق الله النامصات فقالت له امرأة في ذلك واحدة بتقول له يا ابن مسعود يعني الأمر مش للدرجة دي يعني اللعنة دي معناها الطرد من رحمة الله يعني واحدة لابسة حجاب وبتصلي وما شاء الله عليها وعاملة حواجبها برضه تنطرد من رحمة قال وما لي مل وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ها وهو في كتاب الله تعالى قال له فين قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقالت له امرأة في ذلك وبعدين قالت له ايه لعله في بعض اهلك وهو النساء برضه مفيش فايد تقول لك طب اما اشوف مراتي ده واحد عملتها معايا قالت لي طب اخش اشوف مراتي قلت لها اتفضل والله نفس برضه سيدنا ابن مسعود نفس الكلام قالت لا لعله في بعض اهلك مش يمكن مراتك عامله كده اخش اشوف آه، لا ادخلي قال فدخلت فنظرت فخرجت فقالت لا باس لا يبقى صح ده قدوه فاوعي اوعي موضوع الحواجب لا تيجي جنبهم ولا تقولي طب نطلع من فوق طب ناخد من هنا اصلهم بينزلوا على عيني طب هحف شويه طب العبسه اللي هنا هشيلها بين اللي اللي فوق المناخير ابعدي عن حواجبك دي فتنه وابتلاء من الله سبحانه وتعالى للنساء شيلي شنبك لو طلع لك شنب شيلي شيلي دقنك لو طلع لك دقن طبعا بتشيلي شعر الابط وبتزيلي شعر العنه ده من سنن الفطره انما ما تقربيش من حواجبك ابدا خمسه التفلج اللي هو ايه التفلج اللي هو برد ما بين الاسنان اللي تجيب مبرد وتقعد بين السنتين طير طير طير لغايه ما تبقى كل سنه بسنتها يعني يبقى في فرق بين كل سنه ده تفلج ملعونه اللي تعمل كده والعياذ بالله الله متفلجات للحسن المغيرات خلق الله واحدة ويمكن واحدة تقول طب هم بيعملوا كده ليه؟ اسأليهم شيطان بيلعب بيهم لكن هم يقولوا ايه؟ ان اللي بيبقى فيه فراغ بين السنة والتانية قال دي سنها صغير دي طبعا عقلها صغير لإيه؟ لأنها اتبعت الشيطان وجت في أمر فيه لعنة يعني الطرد من رحمة الله واحنا لنا ايه غير رحمة الله؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة أحدكم بعمله قال وحتى أنت يا رسول الله قال وحتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته طب لما تروح مننا الرحمة دي هنعمل إيه فكل واحدة تتقي الله التفلج اللي هو برد ما بين الأسنان ستة ستة العطر العطر العطر الغير الزوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت استعطرت يعني حطت العطر فمرت بالقوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية يعني تاخد عقاب والعياذ بالله كعقاب الزنا مش نفس العقاب يعني بتاع الزنا زنا لا الامر للتهويل وللتفخيم رب النبي صلى الله عليه وسلم عايز ي- يبعد المرأة عن كده يقول لها ده خلي بالك الموضوع خطير الموضوع كبير وانت واخداه بمنتهى البساطه وتقولي ده عادي خالص ده برفان بح- برفان ما تحط لجوزك في البيت ايه طالعه بره بيه ليه ده المرأة لو بتعمل بصابونة ريحتها حلوة وكويسة ولسه أثرها موجودة لازم تمسحها كويس قبل ما تنزل حتى لا يشم أحد منها عطر والمرأة إذا استعطرت فمرت بالقوم فشموا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانية حذار إن المرأة يبان منها أي عطر إلا لجوزها في البيت الأمر اللي بعد كده سبعة من التبرج الخضوع بالقول اللي هو الكلام صوت المرأة أصلا ناعم ورقيق لكن ما تزوديهاش قوي لما تعرفي إن في رجالة بيسمعوك في بعض النساء يتعمدوا كده ما تكون راكبة أتوبيس أو قطار ها وتبقى حاسة سامعة إن- أو حاسة إن في رجالة سامعينها فترقق قوي بقى صوتها بقى وتوع... زي المذيعات كده بتوع سيداتي يا نساتي دول عمال تستقسق بتاع ده هو انت هي بتقول كده فعلا في بيتها كده لجوزها برضو كده ولا بس عشان ايه ده ترقيق بالقول والعياذ بالله الله تبارك وتعالى يقول يا نساء النبي سورة الأحزاب لستن كأحد من ال- من النساء إن اتقيتن ف- فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض والعياذ بالله وقلنا قولا معروفا يعني فلا تخضعن بالقول يعني المرأة ما تتكلمش برقة وبنعومة زائدة صوتك صوتك عادة اه هو صوت المرأة اه بس ما, ما, ما تزوديهاش انت بقى انت تتكلمي عادي ولذلك حتى البعض اللي بيقول صوت المرأة عورة نقول له لا خلي بالك صوت المرأة ليس بعورة لكن ممكن يبقى عورة الأصل في صوت المرأة إنه مش عورة لكن ممكن المرأة تخليه عورة امتى؟ لما تتكلم برقة أو بنعومة أو بميوعة زايدة لكن لو المرأة اتكلمت عادي بصوتها وسألت سؤال أو أنت بتسألها بترد عليه أو أنا بتصل بيك ردت عليا زوجتك أو أو أو أو مفيش أي مشكلة ستنا أسماء بنت يزيد الأنصارية صحيح مسلم الحديث لما راحت لسيدنا النبي عليه السلام وقالت يا رسول الله أنتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات واتباع الجنائز وفوق ذلك الجهاد في سبيل الله وإذا خرج الواحد منكم حاجا أو معتمرا قعدنا في بيوتكم فربينا لكم أولادكم وغزلنا لكم أثوابكم سبحان الله احنا بنشتري النهاردة جاهز وغزلنا لكم أثوابكم فهل بقي لنا شيء من الأجر يا رسول الله سر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل سمعتم مقالة أفضل من مقالة هذه؟ إذا صوتها مش عورة وإلا كان قال لها أنت بتقولي إيه في رجالة قاعدين بيسمعوكي قال هل سمعتم مقالة أفضل من مقالة هذه؟ قالوا ما ظننا أن امرأة تفطن إلى مثل ذلك يا رسول الله والله ما كناش واخدين بالنا أن واحدة ما شاء الله تبذل المعنى الجميل ده أن أنتوا يا رجالة فضلتم علينا بالجمع والجماعات صلاة الجمعة وصلاة الجماعة والمرأة لا واتباع الجنائز والمرأة لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاف نساء طالعين ورا جنازة قال لهم غسلتوه قالوا لا كفنتوه لا هتدفنوه لا امال طالعين تعملوا ايه ارجعنا مأزورات غير مأجورات ارجعوا عليكم وزر مش هتاخدوا حسنات ولا هتاخدوا ثواب فبتقول له هي بقى يا رسول الله أن- انتم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات واتباع الجنائز واحنا لا وفوق ذلك الجهاد في سبيل الله واحنا برضو المرأة لا واذا خرج الواحد منكم حاجا او معتمرا قعدنا في بيوتكم فربينا لكم اولادكم وغزلنا لكم اثوابكم فهل بقي لنا شيء من الاجر تسأل عن الاجر فهل بقي لنا شيء من الاجر يا رسول الله سر النبي صلى الله عليه وسلم من قولها وقال للصحابة هل سمعتم مقالة أفضل من مقالة هذه قالوا ما ظننا أن امرأة تفطن إلى مثل ذلك يا رسول الله يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء عشان كده سموها رسولة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن طاعة الواحدة منكن لزوجها أن طاعة الواحدة منكن لزوجها تعدل كل ذلك وقليل منكن تفعله طاعة الواحدة منكن لزوجها تعدل الجمع والجماعات واتباع الجنائز والجهاد في سبيل الله كنت بقول ان صوت المرأة مش عورة لكن ممكن يبقى عورة لو خضعت بالقول لو اتكلمت وكل امرأة عارفة كويس زي ما تيجي واحدة تقول لي طب امتى يبقى خضوع بالقول اقول لها انت عارفة امتى يبقى خضوع بالقول لانك امرأة وفطرتك كويسة وسليمة الحمد لله تفهمي ان الكلام والحركات وال وال وال يعني هو والعياذ بالله ال ال ال ال يعني ال- المرأة اللي غير مستقيمة اللي بتتعرف ازاي ما هو الكلام يا حركات يا يا عين يا بالكلام الكلام مهم جدا جدا ولذلك هو الاسلام لما بيحرم على المرأة انها تغني ليه؟ لان اصلا صوتها جميل كمان هتنعم في صوتها اكتر سبحان الله سبحان الله فخلي بالك من هذا الامر عدم الخضوع بالكلام وطبعا انضحك النهارده على نسائنا كل يعني للاسف كتير قايلين هذا الامر ويقعدوا يقولوا للمراه بقى ايه ها هم عايزين والعياذ بالله والعياذ بالله العري فيلا بقى العبي جمباز العبي جمباز ايه جمباز ده في واحده تلعب جمباز اتقي الله خلي عندك دين تجمبظت الهوا كده وعورتك تبان كده والعياذ بالله وتنكشف طب فاضل ايه بالله عليك شوف اللي في الجمباز عماله تقلب نفسها ومره واثنين وتطير في الهواء وت... ايه ده ايه ده ايه ده دي عورات مكشوفه ده حرام حرام ما ينضحكش عليك ويتقال لك ده رياضه لا دي مش رياضه ده اسمه عري ده اسمه عري ادي الجمباز اللي اللي- اللي اسوأ منه السباحه لما يقول لك واحده تبقى بت- تسبح وتلبس مايو من قطعه واحده او من قطعتين والعياذ بالله وتترمى من فوق حمام سباحه افرض جرالك حاجه تلقي الله كده تلقي الله عورتك مكشوفه كده لا هو الكاميرات جوه الحمام من تحت عشان تجيبها وهي ايه؟ قال بتسابق وبتجري وبتبدل برجليها طب ما العورات كلها مكشوفه كده والعياذ بالله دي مش رياضه ده عري ده اسمه عري زي ال- التنس المصيبه الكبيره دي اللي لابسه فوق الركبه ب 3 متر دي طب دي بتلعب ايه دي؟ وشوف الرجاله قاعدين ولا واحد عينه على الكوره ويقول لك التنس التنس ايه وبتاع ايه؟ ده عري وعورات مكشوفه فكل واحده تتقي الله تبارك وتعالى اللي أسوأ من كده برضه حكاية الباليه دي ده, ده, ده المصيبة الكبيرة دي ايه الباليه ده اللي عورات مجسمة مجسمة وعمال يرميها من ورا ظهره ياخدها يوديها يمين تروح له شمال يجي لها يمين ايه طب وبتعملوا ايه بتعملوا ايه يقول لك اه لا ده انتوا مشايخ بقى ايه اللي فهمكم في الكلام ده ده اكاديمية الب... اكاديمية باليه يا ستير يا رب اكاديمية عري اكاديمية عري والعياذ بالله ده عري في الاسلام ازاي المرأة المرأة اللي ربنا كرمها وشرفها وحفظها تكشف سترها وتكشف عورتها تحت كل المسميات ال- ال- الكذب- الكاذبه كل كل دي مسميات كاذبه زي والعياذ بالله الفضايح اللي بيعملوها ومسمينها بيوت الازياء ايه بيوت الازياء دي البيوت الازياء وعرضه للنساء كده المراه المراه بقت سلعه المراه بقت سلعه تلبس وتقلع وتمشي قدام الرجاله شبه عاريه وبيتفرجوا عليها وبيسقفوا لها وبياخدوا الملاحظه ايه التهريج اللي احنا فيه ده حسبنا الله ونعم الوكيل والله العظيم ده كل شغل شياطين ده كل شغل شياطين المرأة المعززة المكرمة أصبحت سلعة رخيصة ده الإنسان اللي عنده حاجة غالية بيغطيها انت الذهب بتاعك بتحطيه فين بتحطيه في البلكونه على ال... على السور بتاع البلكونه ولا في الشارع ولا بتحطيه في ال... أو في العلبه بتاعته جوه الدولاب جوه ال... لانه غالي وثمين في حاجه عندك اعز من شرفك ومن عورتك في حاجه عندك اعز من من جسمك اطلاقا يبقى تخلي بالك تخلي بالك مش النهارده تشتغل ايه عارضه ازياء تشتغل ايه آه، بتاعه آه، مبيعات مبيعات وكلام فارغ وعري طب انت بتعرض عن ثلاجه انت بتعرض ثلاجه جايب واحده عماله ت- ت- تلعب جنب الثلاجه ليه ورينا الثلاجه وورينا الامكانيات بتاعتها قول لي الفريزر بتاعها بياخد قد ايه درجه السوقيه فيها كذا انما جايب واحده عماله تت- زي الهبله رايحه يمين وجايب جنب الثلاجه وانا هشتري ثلاجه ولا هشتري واحده جنبها واحد بيحلق دقنه لاي قدر ايه اللي جاب واحده جنبه هو اللي بتح... هي بتحلق دقنها ولا هو اللي بيحلق دقنه مثلا يعني كمان جايبه بيحلق دقنه مصيبه وكمان جايب مصيبه ثانيه جنبه لا اله الا الله لان ال- النبي صلى الله عليه وسلم امر باللحيه فانت كمان بتستعرض حلق اللحيه ده النبي في خمسه وفروا ارخوا اسدلوا اربوا اعفوا وانت كمان جايب واحده جنبه والعياذ بالله فاصبحت المراه النهارده سلعه لكن في الاسلام لا مراه معززه مكرمه ده سيدنا جابر بن عبد الله عشان يتجوز ويقول لسيدنا النبي عليه السلام يا رسول الله انا اتجوز يعني هخطب واحده ما شفتهاش قال ارجع فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما ان ربنا يجعل موده والفه بينكم وبين بعض تع- يشوفها ازاي يشوفها ازاي تربص لها على شجره وقعد على شجره عشان يشوفها وهي معديه شوف لدرجه قد ايه المراه وحيائها وعفتها ها والحمد لله ما ما, ما, ما كانش على ايامنا والا كان قالوا لنا تنظيم تنظيم فوق الشجره واحد قاعد فوق الشجره وعمل تنظيم فوق الشجره يبص على الستات ولا يعني لكن شوف المراه و- و- و- و- وانوثتها وعفتها قد ايه مش بناتنا و- و- وعرضنا وشرفنا مش سلعه مش سلعه معروضه كده اللي ما يشتري يتفرج لا لا عشان كده لازم ناخد بالنا من الامر ده طيب اللي مش لابسين الحجاب هيقولوا ايه انا عايز اسمع بقى اللي مش لابسه حجاب هتقول ايه غير اللي انا هقوله يعني ان كان عندك عذر يعني آه، تقريبا انا هقول لك كل اللي في دماغك وهرد عليه بس نرد عليه واحده واحده لما بتسال اي واحده تقول لها انت مش لابسه حجاب انت مش لابسه حجاب مش مطيعه لله لا ليه ليه تسمع واحده بتقول لك مش مهم الحجاب المهم ايه يا حاج المهم النيه المهم هنا يا اخويا هنا ايه هنا يعني هنا القلب لا انت كدابه القلب مش هنا القلب في الشمال مش من هنا القلب مش في اليمين القلب في الشمال ثم عايز اسال يعني ايه ايه علاقه ان هنا يعني القلب يعني ايه النيه اه ما هي النيه ما معنى النيه ما معنى النيه النيه هي قصد فعل الشيء مع فعله عشان تفرق بينها وبين حاجه اسمها العزم انا عزمت ان انا اقرا في المصحف عزمت وبعدين آه، لا آه، اصل مش متوضي او اي حاجه عزمت لا انا نويت اقرا في المصحف انا نويت اهو اهو انا نويت يعني ايه العزم على الشيء وفعله فعله انت بتقولي انما الاعمال بالنيات وريني كده فين العمل فين العمل الحديث بيقول انما الاعمال بس دي واحده الاعمال اه فين العمل وبعدين بالنيات حسب نيتك بقى فيه انما الاعمال ادي عمل انا بعمله اهو بقرا في مصحف بالنيات بتقرا ليه عشان الناس تقول عليا قارئ وعشان أنا أبقى الناس بس يبقى ده رياء لا والله بقرا عشان اخد الثواب من الله سبحانه وتعالى يبقى ده عمل فيه اخلاص لكن عمل اهو عمل لكن لو انا ماسك ازازه خمره وبشرب خمره واحد بيقول لي بتشرب خمره ليه يا اخ واجد اقول له يا اخي انما الاعمال بالنيات يبقى ده بيستهبل ولا بيستعبط لا ده الاثنين بيستهبل ويستعبط ليه لان الاعمال ايه اللي انت بتعمله يا وجدي بعمل حرام طب ده فيه نيه نيه ايه ما هو حرام اهو مش محتاجين لنيه فيه النيه محتاجينها في العمل الصالح عشان تبغي بيه الله لكن انت بتعمل عمل باطل انت بتعمل حرام واحد بياكل خنزير خنزير يقول لك انما العمل بالنيات نيه ايه ما انت بتاكل خنزير اهو ما عملك اهو منيل اهو ما هو واضح اهو يبقى في نيه ايه دي واحد بيزني يقول لك انما العمل بالنيات واحد بيسرق يقول لك انما العمل بالنيات انت بتعملي حرام وعوراتك مكشوفه وجسمك مكشوف وتقول انما الاعمال بالنيات نيه ايه اللي انت بتقولي عليه نية ايه اللي بتتكلمي فيها ما انت عملك اهو ما انت عورتك مكشوفة يبقى فين النية هنا بقى انت لما تلبسي خمار لما تلبسي حجاب هنقول لك بقى انما الاعمال بالنيات ما دام عملتي عمل صالح كده وما شاء الله نيتك ايه في الحجاب اللي انت لابساه عندك عاهه بتداري بتداري الطرحه بيها ها امال نيتك ايه اه هنا الحديث بقى في البخاري ومسلم آه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يعني ما قصد فمن كانت بص الحديث فمن كانت هجرته الى الله ورسوله واحد طلع من مكه رايح المدينه ادي عمل سب بيته سب بلده سب ناسه طلع فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته ادي عمل اهو برضه ها وعمل ظاهره صالح اهو طالع من مكه رايح المدينه لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه لكن العمل هنا عمل صالح كويس هيتحاسب عليه بالنية لكن عمل باطل ما تقوليش فيه كلمة نية ما تقوليش كلمة نية لأن أصل العمل باطل عري إظهار عورات والعياذ بالله كشف عورات ربنا يك... يا ربنا يا رب يستر عوراتنا استري نفسك يا أختي فوق الأرض عشان ربنا يسترك تحت الأرض ويسترك يوم العرض أدي أول حجة بتحججوا بيها لا والله فاضل حاجة كتير هيتحججوا هنرد عليهم كلهم إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله نرد على حجج آه اللي بيقولوا أنا مش متحجبة ليه نسمع الحجج بتاعتهم ونرد عليها الحلقة القادمة إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته